بسم الله الرحمن الرحيم
أسرار المحبين أشهد أن لا إله إلا الله أسرار المحبين نعم أحبكم في الله للمحبين أسرار وإليك أسرار المحبين
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله ها نحن في اليوم السابع عشر من رمضان في اليوم السابع عشر من رمضان وإن القلب ليبكي دما على مرور هذه الأيام وأوشكنا أن ندخل العشر الأواخر إنه لخطر أي خطر مرور سبعة عشر يوما وأنت ما زلت تلعب ما زلت تلهو لا بد من وقفة جادة حقيقية كم مرة ختمت القرآن في السبعة عشر يوما كم آية أثرت فيك حتى بكيت في كل ما قرأت وسمعت كم يوم صيام خرج سالما دون معاصي ولا سيئات كم ليلة مضت طاهرة صالحة كلها عمل لله لا بد من وقفة وقفة حقيقية حتى ننجو إخوتي في الله انه لا يضمن احدنا ان يدركه رمضان القادم انها فرصه هذه الايام يجب ان تغتنم والحمد لله اننا نتكلم اننا نتكلم في نصف الشهر الان بقي من معنا اكثر من عشره ايام نستدرك فيها لكن لمن يريد أن يستدرك من يريد أن يستدرك من يريد أن يستدرك إذا أردت أن تستدرك فلا بد من وقفة جادة لنتساءل في هذه الأيام التي مرت اعتقت رقبتك من النار لله في كل ليلة عتقاء من النار إننا نريد أن نطمئن على التفاصيل التفاصيل الدقيقة لعملك اليومي الصيام يعني من حين من أذان الفجر إلى أذان المغرب لا لا لا أريد أطمئن أدق من هذا نبدأ من صلاة الفجر ضيعت كم صلاة صبح ممكن أدق من ذلك أيضا إن مش ضيعت كم صلاة صبح يعني لم تصليها لا لا لا لا ولا يعني لم تصليها في المسجد لا أنت صليتها وصليتها في المسجد لكن ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها حضور القلب في صلوات الصبح كان شكله إيه من الصبح للظهر عملت ايه حساب دقيق صلاة الظهر كان شكلها ايه من الظهر للعصر كان الوضع ايه حدد لي تعاملك مع الرجال في كذب في غيبة في نميمة في فحش في لغو في رفث تعاملك مع النساء هل في نظرة حرام هل في خضوع بالقول هل في خوض في الكلام تعاملك في البيت تعاملك مع الأب والأم بر الوالدين أخباره إيه وصلة الأرحام الصدقات على الفقراء والمساكين عايزين حساب محاسبة دقيقة قبل رمضان ما يمر وتدخل في تهديد النبي صلى الله عليه وسلم من أدركه شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله في النار عايز تروح جهنم ناوي تروح جهنم إذا قلت لي لا يبقى أمامك الآن فرصة تتوب وترجع إلى الله وتبدأ تصلح أمامك فرصة من أصلح فيما بقي غفر له ما مضى وما بقي ومن أساء فيما بقي أخذ بما مضى وما بقي ما زلنا مع القرآن كلام الله جل جلاله وذكرنا ابتداء أن القرآن له خصوصية في شهر رمضان بخلاف خصوصيته العامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من القرآن كتب له به حسنة والحسنة عند الله بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف سبحان الله العظيم أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفصل لك القضية لكي لا تظن أن الكلام على الإجمال أو أن الكلام فيه مجاملة يعني يريد أن يقول لك صلى الله عليه وسلم ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم إن ألف حرف ولام حرف وميم حرف مش مقصود بالحرف الكلمة ولا مقصود بالحرف الجملة ولا مقصود بالحرف المصحف ككل إنما حرف يعني حرف يا خسارتك يا خسارة الوقت الضايع وأنا لو قرأت ألف لام ميم بثلاثين حسنة في ثانية واحدة ثلاثين حسنة يا مسلم وقتك اللي انت مضيعه تتكلم مع ده وتهزر مع ده وتضحك مع ده وتضيع وقت في التليفون وتضيع وقت قدام التلفزيون وتضيع وقت في الشارع وانت واقف الوقت ده خسارة عمرك حسنات عشان تمحو سيئاتك حسنات عشان ترفع درجاتك تلاوة القرآن محتاجة وقفة عشان ننشط شوية اللي لسانه تقيل في القرآن كل ما تنشط كل ما لسانك يجري في القرآن اقرأ أكثر ذكرنا إزاي نحصل حلاوة القرآن إزاي نفهم إزاي نتدبر إزاي نقرأ قرآن ذكرنا آداب ظاهرة وآداب باطنة ووصلنا إلى النقطة التاسعة في الآداب الباطنة هم عشر نقط أول حاجة قلنا فهم عظمة الكلام إن الكلام اللي في المصحف ده مش كلام بشر ده كلام ربنا نمرة اتنين تعظيم المتكلم الله يبقى الكلام ده مش كلام عادي وإنما كلام ربنا صفة من صفات الله اتنين تعظيم المتكلم الله العظيم جل جلاله ده كلامه اتنين تلاتة حضور القلب وترك حديث النفس لما تقرأ كلام ربنا ركز ما تسرحش أربعة التدبر وقلنا أن التدبر حاجة اكثر من مجرد حضور القلب يعني حضور القلب انك ما تسرحش مركز في الكلام التدبر فهم الكلام بقى تدبر الكلام خمسة التفهم انك تفهم ايه المطلوب منك ستة التخلي عن موانع الفهم مش هتفهم غير لما تشيل الحاجات اللي بتمنع من الفهم ذكرنا زي المعاصي زي الاشياء الاخرى التي ذكرناها في موضوع التخلي عن موانع الفهم ابعد الحاجات اللي بتمنع الفهم سبعة التخصيص انك انت الكلام يبقى كانه موجه ليك يعني يا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا كلام ليك انت موجه ليك الكلام عنك انك تحس ان كل كلمه موجهه ليك انت خصوصا باسمك بشخصك مش كل ما ينزل تقرا كلام عن المنافقين ده كلام عن المنافقين ماليش دعوه مش انا كلام عن الكافرين ده كلام عن الكافرين مش لي انا وده كلام عن المشركين المشركين مش انا وده لا كله ليك كل القران ليك تخصيص ثمانية التأثر ما تبقاش القراءة على وتيرة واحدة وعلى نمط واحد قراءة وخلاص لازم تتأثر تتأثر بالكلام كلام عن الجنة في انشراح الكلام عن النار في خوف الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله تسعة الترقي ودي اللي وقفنا عليها المرة اللي فاتت الترقي انك انت تترقى بالتلاوه فاولها هم ثلاث درجات الدرجه الاولى كانك بتقراه على الله عز وجل وانت واقف بين يديه تقرا عليه كلامه وده مقام يا جماعه اسمه الحياء ابن القيم في طريق الهجرتين قال والحياء ان تنفتح في قلبك عين ترى بها أنك قائم بين يدي الله عز وجل يبقى أنت تشوف كأنك واقف أمام الله الحياء أن تنفتح في قلبك عين الحمد لله ترى أنك بها واقف بين يدي الله عز وجل الواحد مش عارف يتكلم والله مش عارف يوصف حال واحد واقف قدام ربنا لما كلمتكم في تعظيم المتكلم ان احنا عايزين نعرف عظمه ربنا قال سبحانه وما قدر الله حق قدره قال سبحانه ولا يحيطون به علما ما نقدرش نعرف ربنا كما ينبغي لكن فهم الجلال والعظمة عظمة ربنا وعظمة جلال ربنا شوف انت واقف قدامه يبقى شكلك ايه لا إله إلا الله شيء عجيب خطير صعب إدراك كنه واقف قدام ربنا وبتقرأ عليه كلام فكأن ربنا أنت الدرجة الأولى في الترقي إنك تحس إن ربنا سامعك لما سيدنا موسى قال له ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى آنس الله قلب عبده المؤمن فقال الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين ربنا شايفك وانت واقف تصلي شايفك وانت بتسجد بالليل دي ده أنس القلب القائم الذكار لله عز وجل فلما تحس ان ربنا سامعك عارف لما تكون شغال شغلانه لحد بتحبه وتحس ان هو شايفك بيبص عليك وانت بتشتغل له تقوم تقعد بقى ت- ايه تدقق في الشغل انت مبسوط ان هو شايفك وانت بتشتغل له حبيبك فلما بتكون بتقرا القران وحاسس ان ربنا سامعك أنا جليس من ذكرني والقرآن نوع من أنواع الذكر الدرجة الثانية أن يشهد بقلبه وهو يقرأ القرآن أن هذا القرآن كلام الله فكأن الله يخاطبه يناجيه يكلمه حياء وتعظيم إصغاء وفهم لما تقعد تقرا كده كلام ربنا القران ده كلام ربنا ربنا بيكلمك بيقول لك بيخاطبك بيوجهك بيعلمك بيفهمك سبحانه وتعالى فاحساسك ان ربنا بيكلمك وانت بتقرا كلام الله درجه اعلى الدرجة الثالثة انك انت ترقى بقى زي ما قلناها في اول نقطة التعظيم تعظ... فهم عظمة الكلام ان تفهم عظمة هذا الكلام ان هذا الكلام صفة من صفات الله المقدسة فت... ابن القيم له كلام عجيب في, في, في النقطة دي آه... ازاي الناس تقرا قرآن سبحان الله العظيم ذكر فيه أحوال المقربين خلينا اسمحوا لنا نقرا من كتاب طريق الهجرتين أيها الأحبة هذا كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم عليه رحمة الله وأنا حين آه، دخل في الموضوع أن أقرأ وصف حال المقربين أن- كنت أنوي أن أقرأ جزء صغير الذي فيه تأملهم للآيات وكيف تسوقهم إلى الله بمعنى الترقي مع الآيات لكن صراحة حين نظرت في الكلام بدا لي أن أقرأ الكلام كله نستفيد منه نشوف الناس دي عايشة إزاي المقربون قال سبحانه وتعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون هؤلاء السابقون الم- المقربون نريد أن نعرف حالهم كان شكله إيه ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين طريق الهجرتين وباب السعادتين بيقول إيه والكلام ده صفحة 227 فنبأ القوم عجيب وأمرهم خفي إلا على من له مشاركة مع القوم فإنه يطلع من حالهم على ما يريه إياه القدر المشترك وجملة أمرهم أنا كلمتكم المرة اللي فاتت سريع كده عن عباد الله الصالحين شكلهم إيه فشوف دلوقتي ابن القيم بيقول لك الموضوع ككل في المقربين دول جملة أمرهم أنهم قوم قد امتلأت قلوبهم من محب من معرفة الله هو ده اللي عمالين نقول عليه تعرف ربنا كويس جملة أمرهم أنهم قوم قد امتلأت قلوبهم من معرفة الله وغمرت بمحبته وخشيته وإجلاله ومراقبته فسرت المحبة في أجزائهم فلم يبق منهم عرق ولا مفصل إلا وقد دخله الحب الله يقول لك وصفهم عموما الناس دول مين الناس دول يعرفوا ربنا كويس فامتلأت قلوبهم بمحبة الله فبقى القلب لما امتلأ محبة بدأ يضخ حب مش القلب بيضخ دم بدأ يضخ مع الدم حب الحب سرى في الأجزاء فكل حتة فيها دم آخر شعيرة دموية في أطراف الشعر وأطراف الأصابع في اليدين والقدمين بتنبض بالحب الله الله الله الله بحب الله جل جلاله هو ده جملة أمر المو- القوم الناس دول قلوبهم امتلأت بمحبة الله فاستنفد حب الله كل طاقة قلوبهم على الحب فلم يستطيعوا أن يحبوا سواه إلا لأجله لما يجي يحب حد تاني ما يقدرش لأن قلبه خلاص كل طاقة القلب على الحب حب بها ربنا فالقلب ما- ملوش طاقة يحب تاني عشان كده كنت بقول إن التوحيد في الحب لأن في شرك في الحب ربنا سبحانه وتعالى قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله أندادا يحبونهم كحب الله المفسرين يقولوا أن هؤلاء القوم يحبون الله ولكن يحبون مع الله أندادا كحب الله أنا بسألك أنت بتحب نفسك قد حبك لربنا أنت بتحب البنت اللي أنت بتحبها قد حبك لله قول لي مش ممكن أنت بتتكلم في إيه حب ربنا حاجة والحاجات دي حاجة تانية خالص طيب مش بالأونطة بالدليل يعني لما ربنا يقول صلاة الظهر حي على الصلاة حي على الفلاح وهي تبقى شغلاك تسيب ربنا عشانها لما ربنا يقول حرام وهي عايزاه تعمل الحرام عشانها لما ربنا يقول حلال واجب وهي مش عايزاه تتركه عشانها هو ده الحب هو كلام دي ضوابط وافعال فلذلك التوحيد في المحبه له ثلاث شروط نمره واحد ان يسبق حب الله الى قلبك كل محبه انا بحبك في الله وانا عارف ان انت بتحب ربنا لكن المشكلة ان انت ربنا عندك نمرة كام هو نمرة واحد حب ربنا نمرة واحد ولا عندك في حاجة قبل حب ربنا الوضع محتاج قرار منك تقول لي لا ربنا نمرة واحد طبعا يا عم الشيخ انت بتتكلم في ايه بس ده موضوع حب ربنا ده حاجة ضخمة جدا حاجة مش عايزة كلام طب حاجة مش عايزة كلام حاجة عايزة أفعال أنا شايف أفعالك بتقول كلام غير كده عارفين يا إخوة أنا هقول لكم حاجة آه، سر أنا كنت في بداية وعدي بتسجيل الحلقات دي تصويرها لل- لقناة الحياة لقناة الناس أسف لقناة الناس آه، كنت هسجل قصص الرسول وبعدين قلنا نسجل عجائب القلوب وبعدين هو رزقكم يوم التسجيل واحنا قاعدين قلنا نتكلم عن رمضان سبحان الله العظيم ففي قصص الرسول ربنا ييسر ونعمل ده كله ان شاء الله برضه الله المستعان ان قدر ربنا وشاء ولقينا الامور ماشيه كما يحب ربنا ويرضى ان شاء الله الشاهد ايه عايز اقول ايه في قصص الرسول كانت اول قصه قصه اصحاب الغار أصحاب الغار دي إيه؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ثلاثة ممن كان قبلكم على سفر فآواهم المبيت إلى غار فنزلت صخرة فسدت باب الغار وكان أول كلمة هقول لها شوفوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان وقت المسلم غالي وصل إلى حبكة القصة في ثلاث كلمات مش زي مسلسلات اليومين دول يفضل 15 حلقة في مط لا ده الرسول في ثلاث كلمات كان ثلاثة ممن كان قبلكم على سفر أواهم المبيت إلى غار ثالث كلمة نزلت صخرة سدت باب الغار هي دي حبكة القصة نزلت صخرة سدت باب الغار يعملوا ايه قالوا لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا الله
أنا بشوقك لسماع القصة قالوا لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا الله هقول لك لو أنا
وانت ايوه انت واللي قاعد جنبك ده ايوه التاني ده احنا التلاتة كنا في الغار ونزلت الصخرة سدت باب الغار علينا أول حاجة تخطر على بالنا إيه؟
تصور كده ان انا وانت وانت ايوه انتوا الاثنين
نزلت صخرة وسدت علينا أنا وأنتوا الاثنين إحنا التلاتة كده جوه الغار دلوقتي وراحت نازلة دب صخرة سدت باب الغار أول حاجة تخطر على بالك إيه؟ أول كلمة تطلع من لسانك إيه؟
تقول لي هقول يا رب كذبت
مش هتقول يا رب مش هيحصل خلينا واقعيين عارف لو أنا هقول إيه؟ آه يا دي المصيبة يا لهوي هنعمل إيه دلوقتي؟ المشكلة إن الفلوس كلها معايا يا نهار أبيض. الناس اللي مستنييننا زقوا معايا يا ناس مش صح كده؟
قول لي لا لا لا انا كنت هقول يا رب يا عم خليك واقعي بقى الله يرحمك هنفضل نضحك على بعض لحد امتى
لو زوجتك اتصلت بيك دلوقتي قالت لك الولد عيان الولد سخن جدا على طول روحي للدكتور صح ولا لا قبل ما تقول يا رب هي دي هو ده المحك ربنا اول حاجه عندك معلش مش اول حاجه عندك دلوقتي عارف الطفل ملوش غير امه ما يعرفش غير امه عشان كده او اي حاجه تحصل له اول حاجه يقول لك يا ماما يا امي صح فاللي بيحب ربنا المتعلق بيه كده اول حاجه تحصل له يقول يا رب احنا هنسيب الناس دول جوه الغار شويه لان احنا هنرجع لهم تاني عشان نشوف ايه الموضوع ازاي يبقى ربنا عندك اول حاجه خليكم في الغار لحد بكره اما نتقابل ان شاء الله في الحلقه الجايه احبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله